ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم معنا في لقائنا الثالث مع التعوذات النبوية المباركة وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن التعوذات القرآنية ووقفنا عند تعوذ امرأة عمران حين عوذت ابنتها مريم وذريتها من الشيطان الرجيم وأنا حريص على أن أذكر نتيجة كل تعوذ لأن الصالحين الطائعين حينما يستعيذون بالله ويستجيرون به ويعتصمون به ويلتجئون إليه ويتحصنون به فإنه يكفيهم أليس الله بكاف عبده فإنه يحميهم وينصرهم ويعصمهم ويحفظهم ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الصالحين امرأة عمران قالت كما في هذا المقطع من القرآن العزيز واستمع معي إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب شوف المقطع ده مقطع فيه استعاذة كلنا نريدها لأولادنا مين فينا ما يهموش ابنه ربنا يحميه من الشيطان مين فينا ما يهموش ان ربنا يحصن ذريته من الأخطار والأضرار كلنا كده فتعال شوف كده امرأة عمران عملت ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى يحصن لها ابنتها وذريتها قالت ايه إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا يعني خالصا لك ليس لنا فيه نصيب بل هو لك وحدك وقالت ما في بطني ما قالتش ذكر ولا أنثى لكن هي كانت نفسها يكون ذكر لأن هم جرت العادة عندهم أنهم ينذرون الذكور للعمل في بيت المقدس يتعبدون لله وهي نفسها يكون ذكر قالت فتقبل مني أنت تعلم نيتي أنت السميع العليم تعلم السرائر تعلم ما في الضمائر تطلع على خفيات القلوب وأنت علام الغيوب وأنا نذرت أن يكون ما في بطني إن كان ذكرا أن يكون في خدمتك وعبادتك في بيت المقدس فتقبل مني إنك أنت السميع العليم لما تقول فتقبل مني هي واعية إن نذرها خالص لله مفيش أي نية تانية إن عندنا عابد وعندنا عابدة لا إحنا عندنا حد بيعمل لله فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى يعني كده النذر إيه ده أنا كنت بقول هيبقى في بيت المقدس لو ولد وعندهم الأنثى لا تخدم في بيت المقدس عشان مسألة الحيض وغيره والله أعلم بما وضعت شوف التعقيب قالت رب إني وضعتها أنثى كأنها حزينة حزينة إن هي نذرت النذر ده لله عز وجل على إنه ذكر طلعت أنثى يبقى نذرها مش هيتحقق يبقى هتتحرم إن يكون حد من نسلها يخدم في بيت المقدس شوف زعلنا عشان إيه وحزننا عشان إيه إن اللي من نسلها مش هيخدم في بيت المقدس فربنا يرد عليها يقول إيه والله أعلم بما وضعت يعني ما تحزنيش يا امرأة عمران ده أنت مش عارفة مريم دي هيبقى شأنها إيه ده شأنها كبير المسألة مش مسألة ذكورة أو أنوثة دي مسألة من الأقرب لله من الأطوع لله من الأعبد لله فقد كمل من النساء خديجة وآسية ومريم وعائشة وفاطمة رضي الله تعالى عن الجميع يبقى عايز يقول لها أن مريم دي هيكون لها شأن ما تحزنيش أنا هأتقبلها وهتكون في العبادة وهيبقى لها سورة في القرآن اسمها مريم وهيضرب بها المثل في الطهارة والعفة وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم ده كلام امرأة عمران سميتها مريم مريم في لغتهم معناها العابدة أنا سميتها العابدة من دلوقتي عشان يبقى اسم على مسمى أنا نزرها للعبادة وسميتها العابدة عشان يبقى اسم على مسمى بس عشان تبقى عابدة لابد لها من حماية الحماية إيه أن يعيذها الله وذريتها من الشيطان الرجيم كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن فلما نذرت البنت تبقى لله وممكن يفسد عليها الحال بوسوسة الشيطان قالت أنا هطلب لها الحماية من الله عشان يبقى العبادة قولا وعملا فقالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ففعلا ربنا حماها فتقبلها ربها بقبول حسن ما قالش بتقبل قال بقبول قبول يفيد الترقي والدوام في الترقي يعني مريم من حال لحال في الترقي في العبادة في مدارج الكمال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا شايف النبات بيبدأ أخضر كده والنبات عايز أرض خصبة فهيبقى مريم لها أرض خصبة تتعبد فيها ده ربنا هيخلي الأرض الخصبة سيدنا زكريا وكفلها زكريا فزكريا هيرعاها ويصونها ويعلمها ويأدبها ويربيها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء وعندها حاجات جاية منين دي كلها وما شفتش حد داخلك ولا طالع من عندك قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فعلا ربنا حمى السيدة مريم بقى اسمها مريم العذراء مريم الطاهرة مريم البتول بقى اسمها في القرآن الكريم مخلد في سورة كاملة اسمها سورة مريم ما فيش مثيل ليها حتى ولو عند النصارى اللي بيدعوا تعظيم السيدة مريم شوف يولي في آخر سورة التحريم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين شوف أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أحصنت فرجها يعني ربنا سبحانه وتعالى طهر مريم وطبعا كل ربنا طهرها يبقى الشيطان مش هيلوثها أبدا ولا يوقعها في المعاصي اليهود عليهم لعائن الله بيتهموا السيدة مريم بالزنا والعياذ بالله لكن ربنا بيثبت براءتها في القرآن ويقول والتي أحصنت فرجها ردا على اليهود المقبوحين الملعونين طيب سيدنا عيسى حاولوا يذموه هي عوذت امرأة عمران عوذت بنتها وذريتها قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم سيدنا عيسى ربنا قال عنه في القرآن وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يبقى سيدنا عيسى له الوجاهة له المنزلة ده كله عشان جدته عوذته وطلبت له الحماية من الله عز وجل شوف السيدة مريم حبت تتعبد في مكان بعيد كده على جنب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا خدت الناحية الشرقية كده في بيت المقدس تتعبد انتبذت يعني خدت ناحية واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا سيدنا جبريل عليه السلام دخل عليها دخل عليها راجل وهي في خلوتها واحدة ست وراجل في خلوتها الله فخافت منه خافت يأذيها خافت ينتهك عرضها إني أعوذ بالرحمن منك بتفكروا بربنا إن كنت تقيا أي صاحب تقوى وصاحب دين أستر علي احميني ما تحاولش إنك تفكر تأذيني فلما استعاذت بالله جاءتها البشرى ما هو اللي يستعيذ بالله ربنا يبشره بالحماية قال لها سيدنا جبريل إيه هو سيدنا جبريل اسمه الروح اسمه الروح يعني الروح ليه سيدنا جبريل سمي بالروح ليه لأنه زي الروح بالظبط الروح بتحيي الجسد وسيدنا جبريل نازل بالوحي من السماء اللي بيحيي الدين فمن انفصل عن الدين فهو ميت ومن اتصل بالدين فهو حي عشان كده سيدنا جبريل سمي الروح لأنه جاء بالحياة الدينية في رحاب الله عز وجل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا يعني إن كنت صاحب تقوى وصاحب دين اتق الله فيا واوعى تعمل أي معصية وهو تحاول تفكر في إيذائي فراح مبشرها البشارة قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا يعني أبشري لربنا سبحانه وتعالى كاتب لك إنك يخلد اسمك وتقرئين في قرآن إلى يوم القيامة أنت وابنك لكم السعادة ولكم الطهارة يبقى ما تنساش تعوذ ابنك تعوذ بنتك تعوذ أهلك تعوذ ذريتك بالله من الشيطان الرجيم اوعى تنسى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إزاي نحصن ذريتنا والله في ناس بتنسى لأن همها الشهوة أما اللي همه العبادة حتى في شهوته بيتعبد لله ده ما بينساش سيدنا النبي قال لنا إيه شوف اللي جاية لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان يعني لو أن أحدكم أتى أهله يعني الواحد لما يجمع زوجته يقول إيه بسم الله بركة اللهم جنبنا الشيطان أي في حالة اللذة اللي احنا فيها وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني احمي ذريتنا اللي هتنتج عن الجماع ده احمي ذريتنا من الشيطان سيدنا عيسى عليه السلام لما جدته عوذته مع أمه إني أعيذها بك وذريتها ما من مولود يولد إلا وينخس الشيطان يستهل صارخا إلا عيسى ابن مريم ذهب الشيطان لينخسه فطعن في الحجاب يجي يطعن في الشيطان يوسوس له طعن مادي أو طعن معنوي فالحجاب اللي هي التعويذة اللي امرأة عمران عوذت بها مريم فأنا عايزك تعوذ ابنك وهو لسه في صلبك وهو لسه في رحم الأم تقول اللهم إني أعيذ ذريتي بك من الشيطان الرجيم وساعة الجماع تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا التعوذات القرآنية في تعوذ ورد عن سيدنا نوح عليه السلام سيدنا نوح لما ركب السفينة وابنه تخلف يا بني اركب معنا مفيش فايدة خلاص كان من المغرقين بعد ما انجلت المسألة والغمة انزاحت يا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين سيدنا نوح بحكم الأبوة هيدور على ابنه ويسأل ربنا فين ابني ابني فين أنا عايزه يبقى معايا شوف المقطع ده بيقول إيه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين شوف الأب وحنانه مع الابن شوف الآباء يا أبناء شوف الأبهات بيدوروا عليكم لحد فين ونادى نوح ربه نداء استغاثة ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم, وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم يعني سيدنا نوح قال يا رب ابني يا رب ابني ما كان سيدنا نوح يعلم أنه لا يحق له أن يسأل عن ابنه العاصي الذي أغرق مع المغرقين فلما سأل الله أين ابني إذ ربنا سبحانه وتعالى يقول له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ده الواد ده انفصلت علاقتك بيه العلاقة علاقة الدين طالما ابنك ده عصى ربنا ومشي في سكة الضلال والطغيان والكفران انقطعت علاقتك بيه خلاص ما تقولش ابني علاقة الدم بقت مية لأن الدين راح يبقى لا فيه دم ولا فيه مية ولا فيه أي حاجة خالص خلاص اقطع علاقتك بيه طيب إنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم عارف دي تسوي إيه احنا دلوقتي ساعات الواحد يموت عنده حد عزيز ليه ابوه امه ابنه زوجته زوجها اي حد فيقوم ايه يقول يا ربي خدت ابني ليه يا ربي خدت بابا ليه يا ربي خدت ماما ليه يا ربي كان لسه بدري شوية يا ربي كانوا لسه صغيرين ده انا ما اتمتعتش بيهم يا ربي خليهم لا تسأل الله ما ليس لك به علم آه إني أعظك أن تكون من الجاهلين أي الذين يسألون الله بما لا يعلمون أو يسألون الأسئلة التي لا تليق فربنا سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا نوح كده قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وتاب من السؤال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين فربنا وهبه البركات والرحمات والأمم التي جاءت من نسله من بعده فنسأل الله أن يعيذنا به سبحانه من الشيطان الرجيم ومن الفتن والفواحش ومن كل المضلات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله أعلم كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا